في العالم سيكون لكم ضيق نفتح متى سبعة 13 جزء من الموعظة على الجبل قبل ما ربنا يسوع يقفل الموعظة على الجبل حط لنا في الآخر يعني مفاتيح للحياة الروحية أو أوفر فيو كده على الحياة الروحية ككل متى خمسة وستة وسبعة هي دستور الحياة المسيحية عشان كده بنعمله حفظ في أغلب المؤتمرات عشان اللي ملحقش يحفظ يحفظه أو على الأقل يبقى عارف كويس محتوى الموعظة على الجبل ففي متى سبعة قبل ما يقفل خالص لأنه متى سبعة في آخره يقفل الموعظة على الجبل قال افعلوا ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه ادخلوا من الباب الضيق عادة لما الواحد يلاقي بابين باب ضيق وباب واسع نفسيا على طول يحب يدخل من الباب الواسع طبيعي وهو ده اللي حصل في الدنيا ان احنا قدامنا بابين باب ضيق وباب واسع لكن ربنا يسوع بيقول لنا لا خليكوا في ده ده ما بيوصلش والموضوع ده يعني اساسي قوي في الحياه الروحيه حاسب من الحاجه السهله كتير قوي الحاجه السهله دي تكون باب واسع واخرها وحش ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي للهلاك المشكلة مش بس ان الباب واسع يعني ده اول اغراء ان الباب واسع يعني سكة سهلة الاغراء الثاني ان كثيرون يدخلون منه يعني مثلا لو تصورنا البابين اللي في القاعة الاتنين مفتوحين الباب اللي ورا والباب اللي في النص الباب اللي في النص واسع والباب اللي ورا ضيق واحنا داخلين 200 واحد هتلاقي الغالبية داخلة من الباب الواسع وتلاقي واحد كل فين وفين يعدي من الباب الضيق فانت تلقائيا ده واسع وناس كتيرة داخلة منه يعني ما لو ما فكرتش خلي بالك لو ما فكرتش هتمشي وراهم على طول وهي دي مشكلتنا كمسيحيين ان احنا بنستسهل وبنقلد كلمتين مهمين بنستسهل وبنقلد الناس ماشيه كده يبقى احنا نمشي كده احنا يعني غاويين نمشي لوحدنا وبنستسهل يعني يعني شكلها مريحه اكتر خد عنك بقى كل حاجه في الحياه الروحيه الكذب اسهل ولا الصدق بصراحه الكذب اسهل وكل الناس بتكذب فالباب واسع انما تبقى حقاني قوي وتقول كل حاجه كده ده ضيقه ماشي الغش أسهل ولا الأمانة؟ لا برضو الغش أسهل وكل الناس بتغش الخطية أسهل ولا الفضيلة؟ لا الخطية أسهل أسهل طبعا وكل الناس بتغلط فما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الحياة وكثيرون هم الذين يدخلون منه مشكلتنا في الحتة دي إن إحنا كمسيحيين بنربي ولادنا انه ما يبقوش مختلفين يقلدوا يقلدوا زي ما الناس بتعمل نعمل وعشان كده بيطلعوا ماشيين في الطريق الواسع من غير ما نحس وبعد كده نرجع نصوت ولادنا عاوزين فلوس كتير ولادنا بيعجبهمش العجب ولادنا الخطيه محاصرهم من كل حته ايوه بس انت عودته على كده عودته يمشي زي ما الناس بتمشي ما قلتلوش ابدا بلاش الباب الواسع وبعدين قال على الباب الوا... على الباب الضيق مش قليلون هم الذين يدخلون منه هو قال على الباب الواسع كثيرون يدخلون منه انما ده قال قليلون هم الذين يجدون من اساسه ده انت صعبتها قوي يا رب يعني الباب الضيق قليلين اللي هيلاقوه ده من كتر ما الباب التاني واسع زي ما يعني لازم تفنجل عينيك وتفكر كويس وتبص كويس لغايه ما تقول لا انا هدخل من ال... النقره دي يا عم الدنيا واسعه ليه تزنق روحك لا لازم ازنق روحي هو المسيح قال كده ادخلوا من الباب الضيق آه وبعدين ربنا يسوع كمان تعبيراته دقيقة جدا ما أوسع الباب وما أرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك يعني اللي عاوز يمشي غلط بيلاقي الدنيا بتخدم عليه واخدين بالكم الدنيا سهلة معاه و... و... وبتشجعه وبتسقف له ما أرحب الطريق والعكس اللي عاوز يمشي مع ربنا يسوع ما أضيق الباب مش بس ضيق ده ما أضيقه وما أقرب أقرب دي جاية من كرب يا طريق كرب عارف لما كنا نروح زمان الأديرة وما كانتش الطرق مرصوفة يعني تبقى كأنك رايح المريخ حفر وشغلانة وبهدلة بس ما أقرب الطريق المؤدي إلى الحياة لكن في الآخر ما هو الناصح يفكر في الآخر لو الواحد فضل يبص على السكة بس مش هيمشي مش هيدخل من الباب برضو دي غلطة ناس مسيحيين كتار ان هو باصص لليومين بتوع الدنيا فحاسس لازم اصوم لازم اصلي لازم ابقى مختلف لازم ما اكدبش ما احلفش ما اشتمش ما اضحكش زي الناس ما بتضحك بالطريقه بتاعتهم دي ما البسش على الموضه يعني هو لانه مركز في اليومين دول في السكه بس لو ركز هو رايح فين هتهون السكه فنرجع تاني لنفس الفلسفه لو عينك على الحياه السكه هتهون مهما ضاقت انما طول ما انت باصص على اليومين بتوع الدنيا بس عاوز ترتاح فيهم خلاص هتختار غلط كأن المسيحي الحقيقي يخاف من الراحة صدقوني كل ما يرتاح يقول لا تكون باب واسع يخاف من الراحة ويعشق التعب فلو ما لقاش الحكاية فيها تعب يدور يخلق لنفسه تعب يخلق لنفسه تعب يعني مش يعمل متاعب لا ما هو التعب حواليه كتير يروح يحط كتفه مع أي واحد شايل شيلة تقيلة وعشان كده كنا زمان نقول ان الصليب في صليب تختاره وفي صليب تقبله صليب تختاره يعني الاول صليب تقبله تجربه مرض ظروف قاسيه صدقني يا بختك لانك ما سبكش في حيره وجاب لك الصليب لغايه عندك بس مطلوب منك تقبله ظروف ضيقه طب خلاص ده بيزقك زق بيحشرك حشر انت تايه مش لاقي الباب اهو خدك من دماغك كده وزقك وحطك في التجربه والضيقه اللي يلا اتفعص شويه بس تعدي انما لو ما لقيتش الدنيا ضيقه طب لازم تختار صليب لازم تختار انت الضيقه طب يعني هت... هتاذي نفسك لا ما الاذيه كتير عشان كده آية اللي قالها سيدنا امبارح جميلة قوي احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح يعني انت هتكمل كل المطلوب منك لو شلت مع أخوك حمله فانت لو انت مش متضايق هو متضايق طب ما تشيل معاه اقسم معاه فلو ما عندكش صليب تقبله عندك صليب تختار وطبعا لو انت شاطر قوي اقبل الصليب واختار الصليب وشيل الصليب يعني ده وده كمان ما هو اللي فاهم السكة الضيقة مهما ضاقت يقول أيوه أنا ماشي صح كل ما تضيق يقول تمام كده كل ما تضيق يطمن بينما التاني كل ما يرتاح يخاف لو هو بقى مسيحي حقيقي كل ما يلاقيها سهلة يخاف لأن المسيح قال غير كده ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك سؤال عن قليلون قليلون عشان ما نقلتش عشان ما يكونش مرجعك ابدا اللي بيعملوه الناس اوعى تقلد اعمل معروف مشكلة انك هتلاقي الغالبية العظمى بتدور على الباب الواسع والراحة انت لازم تبقى اقلية وفكرة اقلية دي موضوع طويل برضه زي ال- ال- اللي احنا حاطينها لكم للتأمل لا تخف ايها القطيع الصغير طب هيفضل طول عمره صغير يا رب يعني انت جيت الدنيا دي كلها وكلفت خاطرك وفي الاخر تطلع بشوية معلش هم هيفضلوا صغيرين بالنسبة للدنيا هيفضلوا قليلين قليلون هم الذين يجدونه هيفضل القطيع صغير شوف انت بقى هتقلد ايه القطيع الكبير قوي اللي د- نازل على الهاوية ولا القطيع الصغير اللي بيسوق الراعي الصالح انت ماشي ورا ايه مع ان بيمشيهم في حتت محجرة ورجليهم بتتعور بس هو عارف هياخدهم على فين متى 13 21 نقرا من اول 20 كده 13 20 كان بيشرح لنا ربنا يسوع مثل الزارع ومثل الزارع دول انواع من البشر اربع انواع السطحيه خالص الطريق والارض المحجره والارض الشوك والارض الجيده فبيقول المزروع على الاماكن المحجره هو الذي يسمع الكلمه وحالا يقبلها بفرح كلنا عاده لما بنسمع كلمه ربنا مفيش رفض يعني بالعكس كلام ربنا حلو حالا يقبلها بفرح ولكن ليس له اصل في ذاته بل هو الى حين فاذا حدث ضيق او اضطهاد من اجل الكلمه فحالا يعثر يعثر يعني ايه يعني يقع او يقف مش هيكمل بمعنى في نوع من الناس يقبل كلام ربنا طول ما سكة ربنا ماشية سهلة إنما هتمشي ضيقة لا استنى بقى يا رب اتفاهم طول ما الوصية سهلة موافق عليها لكن أول ما تضيق يعصر يقف مش عاوز أكمل إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة من أجل الكلمة يعني إيه؟ يعني مثلا وصية الأمانة اه وصية جميلة قوي ومحدش فينا مختلف وبعدين يلاقي نفسه في شغله لو كان أمين هيترفض لا استنى يا رب بقى معلش بعدين نتفاهم أنا متمسك بالشغل إذا حدث ضيق من أجل الكلمة هتكمل السكة ولا مش هتكملها هتخسر عشان تمشي ورا ربنا هتخسر يوسف العفيف كان كده تحدي تغلط في الخطيه ولا تعمل فيها طاهر وعفيف ربنا بيقول خليك طاهر وعفيف كلمة ربنا بتقول كده بس هتكل... هتكلفك سجن هتتسجن ها تكمل ولا ما تكملش هنا الأرض المحجرة يتراجع في ناس كتيرة بتتراجع أول ما تصطدم بأن سكة ربنا ضيقة وده اللي بيخلي ناس كتيرة مش عاوزة تمشي مع ربنا أو عاوزة تمشي على الهامش مش عاوزة تدخل من الباب الضيق مش عاوزة مش عاوزة تخضع للوصية مش عاوزة توطي راسها للصليب لا عاوزين مسيح بدون صليب عاوزين مسيح بتاع معجزات عاوزين مسيح يخلي الدنيا سهلة عاوزين مسيح يأكلنا ويشربنا من غير شغل ده اللي قاله ربنا يسوع للجموع اللي ماشي وراه قال لهم انتوا عارفين ماشيين ورايا ليه عشان كلتوا امبارح وشبعتوا انما اول ما هقول لكم يا صليب هتجروا عشان كده لما دخل على الصليب كله كان جري بس بعد كده التلاميذ فهموا فمسكوا الصليب ومشوا أم، تعالوا نشوف في سفر الأعمال الناس عاشت في الضيق ازاي في أعمال 11 في موقف جميل قبلها بإصحاحين ثلاثة كان القديس استفانوس أول شهيد كبير من شهداء المسيحية كان شاب زي الفل وكان روحاني جدا وكان مليان نعمة وكان كل الناس شايفاه كده يعني ثروة للكنيسة طار بدري فطبعا وجع قلب الكنيسة ككل استفانوس يعني ما ما لحقش يوعظ غير وعظة يا عيني وبعدين آه، رجموه وساعتها بقى اليهود هاجوا بقى قالوا نخلص بقى من المسيحيين كلهم فرصة بدل خلصنا من واحد زي استفانوس نخلص منهم كلهم فبقوا المسيحيين يهربوا من بيوتهم المسيحيين كلهم يهود غلابة بسطة ولسه داخلين الإيمان جديد وطلعت هوجة كده من اليهود هيخلصوا عليهم كلهم فيقول بقى معلمنا لوقا عدد 19 وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق دي ضيقة جامدة قوي على الكنيسة واحد من ولادها الموهوبين المليانين نعمة كده يموت بدري ليه يا رب يعني لسان حال الكنيسة يقول كده ده استفانوس ده هيجيب وهيعمل كتير وأول الشمام سوا الذين تشتتوا الناس اتشتتت طلعت من بيوتها لأنه زي ما بقول لكم هوجة بقى لليهود ما صدقوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس اجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود فقط الله مش هم اليهود اللي عاملين فيكم كده يقول لك قال ايه يروحوا بلاد تانية هربانين طب احنا لو تصورنا نفسنا جه علينا اضطهاد شديد واضطرينا نسيب بيوتنا ونسافر بلاد فيكم حد يستجرى يبشر يبشر ايه ده احنا من غير ما نبشر خدنا على دماغنا لا دول هم سابوا بلادهم وحالهم وطلعوا على بلاد تانية فيقوموا يكلموا مين اليهود بس اللي هم اساسا متغاظين منهم بيبشروا اليهود عيني عينك كده ما حرمتوش يعني لا ما حرمناش تشتتوا بسبب الضيق ولا يتكلمون إلا مع اليهود بالكلمة يعني كلمة الكرازة هو هنا يقصد أنه لسه ما كانوش واعيين ومستوعبين أنه ممكن يبشروا اليونانيين أو غير اليهود فبيقول لكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع ده مش بس اليهود بعضهم تجاسر وابتدى يبشر اليونانيين لقى كلمة ربنا ماشية بسرعة معنى كده ان التشتت بسبب ضيق استفانوس عمل ايه عمل كرازة اقوى اتاري استفانوس لما مات الحكاية زادت ما قلتش والكنيسة ما خسرتش الكنيسة كسبت وكل صليب في حياة الناس مكسب مش خسارة وفي حياة الكنيسة كده كل اضطهاد يجي على الكنيسة في مكسب لازم يبقى ده إيماننا حتى لو احنا مش عارفين نحسب في مكاسب مش مكسب احنا بيصعب علينا وليه ربنا سايبنا لا ده عز الضيق هو اللي بيجيب الثمر ويجيب خير كتير قوي بعدها بإصحاحين في إصحاح 14 حصل موقف صعب قوي نقرا عدد 19 كده 14 19 كان في بلد اسمها لسترا وعمل معجزة بولس الرسول شاف مقعد من بطن أمه والناس اندفعت وقالت ده إيه إله هو وبرنابا وابتدوا عاوزين يذبحوا لهم ذبايح ناس بقى سذج فابتدى بولس يصرخ فيهم يا اخوانا احنا مش اله احنا بشر احنا بنكلمكم عن الاله الحقيقي ربنا يسوع أما اليهود جم من البلد اللي كانت قبل منها متغاظين جدا من بولس لأنه خلى يهود يبقوا مسيحيين عندهم فابتدوا يهيجوا الجموع بعد ما كانوا هيذبحوا لهم بقوا عاوزين يذبحوهم فهيجوا الجموع عشان يموتوا بولس وبرنابا فيقول ايه عدد 19 أتى يهود من أنطاكيا وأيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات الرجم بشع الرجم اللي يشوفه في الأفلام حتى صعب جدا الرجم معناه يتحط في حفرة كده وكل واحد معاه طوبة يفضلوا يضربوا فيه لغاية ما يبقى كوم طوب فوق دماغه فطبعا عادة بيموت بسرعة كمان وده اللي حصل مع استفانوس وبعدين جروه بولس اترجم خلصت زي استفانوس ملحقناش ثلاث اصحاحات ويعني ورا بعض إنما شوفوا اللي يحصل ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة طبعا الحتة دي بعض المفسرين بيعتبروها معجزة احتمال يكون أم الموت واحتمال يكون عشان كلمة ظانين أنه قد مات يكون ما تأكدوش أنه مات يجوز ويجوز أن هم يعني تأكدوا أنه مات إنما مش صعب على ربنا يسوع انه يموت يموت ويقوم لانه بعد كده بولس قال من اجل كانوا مات كل النهار وفي حتة تاني قال في ميتات مرارا كثيرة ما بقتش بعد كم مرة مت فاحتمال يكون مرة منهم مات بجد ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام قام يعني يمكن من الأموات ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة فبشره محرمش لسه مرجوم مش مضروب وبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين ثم رجع إلى لستر البلد اللي ترجم فيها يعني عيني عينك كده وحشوا الضرب وأيقونية وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ أصل التلاميذ شافوا المنظر فترعبوا بولس أبوهم الروحي بيترجم ومات الناس شافته مات فرجع يطمنهم ويشددهم وكان الوعظة بتاعته إيه ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله كان نفسي أحضر الوعظة دي أتفرج على بولس وهو راسه متربطة ميت حتة ومفيش حتة سليمة في جسمه وبيقول لهم بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله وسيلة إيضاح قاعد بيتكلم يعني مش محتاج يعبر ما هو ما فاتش عليه كام يوم رجم ضلوعه مكسرة أكيد لكن بيقول لهم بيشددهم بيقول لهم احنا ماشيين صح احنا كده رايحين السماء بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله مش بضيقات بس ما أضيق الباب بضيقات كثيرة عشان لما واحد يقول دقت صدقوني احنا بنتدلع بالنسبة لأجدادنا وأبائنا احنا بنتدلع لما تحصل ضيقة في شغلك يا خناقات مع ربنا ورق اكوام على المسبح و... يا عم بالراحة شوية ده عاوزة ضيقات كثيرة عشان تبقى السكة مضمونة أكتر من كده آه في رومية خمسة يقول إيه بولس ده بعد بقى الأحداث دي كلها فبعد ما اتضرب كتير نبتدي من الأول نقول إيه إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون يعني إحنا مسيحيين دخلنا النعمة دي عن طريق الإيمان والمعودة ونفتخر على رجاء مجد الله يعني عندنا أمل نوصل السماء ونورث الملكوت وليس ذلك فقط مش بس عايشين على رجاء مجد الله بل نفتخر أيضا في الضيقات نفتخر في الضيقات طب نفتخر ان احنا رايحين السماء فين لما عيالي يلعبوا مع بعض يكون واحد منهم مثلا مسافر امريكا بعد يومين يقول لاصحابه ايه يغيظهم يعني انا رايح امريكا طيب دي حاجه دي حاجه تفتخر بيها انما يقول لهم امبارح كلت حته علقه يعني ده موضوع يفتخر بيه ده ازاي يعني طب يفتخر انه رايح حته حلوه ماشي لكن يفتخر بالضيقات يقول اه طبعا نفتخر ايضا في الضيقات يعني الافتخار لا يقف في الضيق بالعكس يزيد لان كده تبقى السكه ماشيه صح اكتر ما اضيق الباب ايوه يبقى احنا كده ماشيين صح عالمين ان الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكيه تزكيه يعني ايه تزكيه يعني recommendation فلما تدخل في ضيقه هتتعلم الصبر غصب عنك تطلع recommendations على مكتب ربنا بقى جايه من كل حته كل الملائكة يقولوا له شايف ابنك تمام استحمل وصابر ولسه بيشكر يا رب جوابات بقى قدام ربنا تزكية فربنا بقى ايه انبسط لانه ده مزكى مزكى يعني جاياله في جوابات توصية تمام والتزكية رجاء يعني ايه زودت الرجاء بدل واصل لربنا تزكيات عليك يا بختك شكلك سكتك ماشية سالكة بقى هتوصل السماء ويبقى لك مكان كمان والرجاء لا يخزى ربنا مش هيكسفك أبدا مش هيكسف واحد تعب عشانه يعني واحد آمن وخد بقى إيه بركات آلام المسيح دي حاجة جميلة إنما واحد تعب عشان خاطر ربنا وتبهدل عشان خاطر ربنا دي كبيرة قوي في نظر ربنا وهنا نجيب اللي قاله بولس في عبرانيين قال على نفس المعنى شوية كلام حلو آه عبرانيين عشرة اتنين وتلاتين يقول ايه ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم بيكلم اليهود اللي بقوا مسيحيين فبيقول لهم افتكروا افتكروا أيام ما ابتديتوا حياتكم مع ربنا بعدما أنرتم كلمة أنرتم دايما مقصود بها استنارة عندنا المعمودية حتى يقولها الذين استنيروا مرة مرة يعني المعمودية هي اللي نورت عملت أون ماشي بعدما أنرتم صبرت صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة كانوا زمان كده اللي يتعمد يدخل بقى إيه في البهدلة على طول وده كريدت ده ماشي صح قوي كده كده ماشي مظبوط بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة من جهة مشهورين شوف التعبير مشهورين بتعييرات وضيقات تخيل واحد مشهور بالتعيير يعني ما فيش يوم ما بيتشتمش ما بيتهزقش من أجله بقى مشهور انه تعبان عشان خاطر المسيح من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات ومن جهة صابرين صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا يعني ايه هما كانوا يشجعوا بعض فاللي ما يتبهدلش النهارده يروح يواسي اللي اتبهدل فاهمين ازاي فبقينا شركاء الذين بيتص... بيعملوا فيهم كده فبقوا ماشيين كده وكده يعني مش بس يستحملوا الالام اللي جايه لهم لو يوم عدى ما تعبوش يروحوا يشيلوا مع اخوهم شركاء الذين تصرف فيهم هكذا فلو لقوا واحد اضطهد يروحوا يوصلوا معاه ويقفوا معاه ويقولوا له يا بختك النهارده انت اللي خدت الجايزه آه وبعدين هم كانوا بولس في الوقت ده كان لسه طالع من السجن والبعض بيقول كان لسه في السجن فقال لهم وانا من ضمن ما هو ده ابوهم بقى لانكم رثيتم لقيودي ايضا وقبلتم سلب اموالكم بفرح محدش فينا لسه جرب دي اجدادنا كانوا بيتاخد فلوسهم لانهم صاروا مسيحيين يقبلوها بفرح قبلتم سلب اموالكم بفرح عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماوات وباقيا فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاه عظيمه الافتخار زاد والثقه زادت من كتر الالام والضيقات يعني البدايه حلو تعمدت وامنت وماسك في ربنا انت رايح السما انما لما اتبهدلت بقى عشان خاطر ربنا كمان كده الحكايه ماشيه مظبوط قوي عارفين اللي مسافر سفر طويل فابتدى السكة بس لسه ايه قلقان لحسن يكون تايه انما في landmarks كده بتطمنه قوي انه قرب يوصل اكتر landmarks تطمن انك قربت توصل السما هي الضيقات ايوه اليوفط دي اللي في السكة دي بتقول خلاص قربنا نوصل انت ماشي صح قالوا لك السكة كده فانت كده ماشي صح انما لو لقيت السكه ما فيهاش ضيقات انت دخلت سكه تاني سكه غلط العجيب في الناس دول مع كل ضيقاتهم ما كانوش بيبطلوا يخدموا نفتح كورنثوس الثانية ثمانية كورنثوس الثانية ثمانية كان بولس الرسول بيحكي عن ناس في مقدونيا كانوا مضطهدين بشدة برضو اليهود كانوا أكتر ناس اضطهدوا المسيحية القرن الأول الاضطهاد مين اللي كان على يد اليهود بعد كده على يد الرومان وهكذا فكانوا بيعذبوهم جامد قوي اللي يعلن مسيحيته فيقول ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم يعني ايه الكلام ده لأنهم أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين في الوقت ده كان في مجاعة في أورشليم فبولس تزعم حركة جمع التبرعات للكنيسة الأم في أورشليم ففي كنايس مضطهدة بشدة فمش منتظر في الوقت الضيق ده قوي ان الكنائس دي هتطلع تبرعات وتجمع بتوع مقدونيا خدوا خبر ان بولس بيجمع عشان ينزل للمسيحيين الغلابه اللي في اورشليم لان في مجاعه يعني جنب الاضطهاد اللي في اورشليم في مجاعه فبيقول بتوع مقدونيا يعني كانوا حلوين قوي مع ضيقتهم الشديده لان يعني دول كمان كانوا مضطهدين قوي في اختبار ضيقه شديده فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم يعني ايه بقوا يطلعوا كل اللي عندهم ويدوا فوق الطاقة هم مضرورين ومضطهدين ومجربين عشان يشاركوا اخواتهم اللي في اورشليم يا عم خليك في همك ما تشوف الغلب اللي مستنيك ما انت اساسا مضطهد لا هو مضطهد بس بيفكر في المضطهدين فبقوا يدوا بوفرة وبغنى وبسخاء وهم أساسا متضررين وخسرانين والعجيب بقى أنه مع العطاء الشديد كان في فرح شديد يقول فاضة وفور فرحهم كانوا فرحانين جدا وهم بيفتقروا بسبب السخاء في العطاء يعني بيدوا لدرجة هم يفتقروا بس عشان الناس تاكل لأن ساعات الواحد لما تجيله ظروف قاسية أو صعبة يقول لا خدمة والعشور كفاية الهم اللي أنا فيه لا الناس دي متضررة جدا إنما بيخدموا أكتر وبيطلعوا أكتر بفرح شديد عشان كده بولس يقول أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم يعني كان بولس عاوز يقول ما كنتش أقدر أقول لهم طلعوا في الظروف دي ما كنتش اقدر اقول شاركه لانه كده كده الغلابه يعني مضرورين انما من تلقاء انفسهم اعطوا حسب الطاقه وفوق الطاقه وبعدين شوفوا اتضاع الناس دول ملتمسين منا ان نقبل النعمه يعني بيقولوا لبولس ممكن يعني لو ما كانش فيها تآلة توصل الأمانة دي لبتوع أورشليم احنا أصلنا بقالنا مثلا شهرين ما بناكلش عشان نوصل الحاجات دي وبيتضرعوا إليه كده بيلتمسوا إنه يقبل النعمة شوف الروح بتاعت الكنيسة الأولى إيه الأبطال دول حاجة يعني مش كفاية الغلب والهم بتاع الاضطهاد كمان فقراء وفقراء وبيشاركوا فقراء وبيصرفوا على فقراء والحكاية كلها ضيقة شديدة أيوة بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله هم ال landmarks ماشية حلوة قوي كده معاهم اضطهاد من حتة وفقر من حتة ومشاركة من حتة وعطاء من حتة تمام كده ملكوت قريب قوي آه مع الضيقات الشديدة في تعزيات شديدة مش بس الضيقة توصل السماء إنما الضيقة تخلي الواحد يتعزى تعزية ما يلاقيهاش بره الضيقة في نفس كورنثوس الثانية في أول إصحاح بولس الرسول يحكي بعض مشاعر عدت عليه في ضيقاته مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة أتاري اللي بيتضايق جوه ربنا ويتعزى ربنا يقول له يلا روح ساعد أخوك بقى مش أنت دقت بركات الضيقات وتمتعت بالتعزية في الضيقات روح اسند اخوك اللي داخل على ضيقات جديد مش واخد على الحاجات دي فبيقول يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيق بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا يعني إيه الضيقة بتلزق الواحد في المسيح والمسيح بتاعنا مصلوب فمش بعيد عننا في الضيق ابدا ده اقرب ما يكون المسامير بتاعته تحسها الشوك بتاعه تحسه الدم اللي نازل منه تحسه فانت لما بتتضايق وبتتألم بتبقى قربت قوي سماها بولس شركة آلام المسيح فبما ان ده المسيح له المجد وانت قربت منه قوي بالضيقات انت زي ما شاركته آلامه هتدوق حاجات جوه قلبه بقى افراح السماء اللي ما خرجتش من قلبه تعزيات اللانهائية اللي جوه المسيح هتدوقها فكما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا يبقى على قد ما نتعب ونتألم جوه ربنا يسوع على قد ما التعزية بتزيد والتعزيات دي بقى أفراح وبهجة عشان كده الراجل ده أجمل كلام قاله عن الفرح قاله جوه السجن وأحلى مشاعر نصرة قالها هو بيودع تيموساوس ومستني استشهاد حاجات غريبة أوي تكثر بالمسيح تعزيتنا أيضا فإن كنا نتضايق لأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم يعني كده كده احنا عايشين لحسابكم ربنا سمح لنا بآلام عشان نعرف نشجعكم ونقول احنا جربنا اللي انتوا فيه ولو عزانا وطبطب علينا نعرف نطبطب عليكم كده كده موقفنا من ناحيكم ثابت يعني احنا شغالين لحسابكم آه بطرس الرسول له رأي في الضيقات جميل قوي في بطرس الرسول أول رسالة آه أول إصحاح عدد ثلاثة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات ده لخص المسيحية كلها قال ربنا برحمته الواسعة ولدنا ثانية المعمودية لرجاء حي عشان ندخل الحياة الأبدية لنا رجاء بالميلاد الجديد ندخل السماء عن طريق قيامة يسوع المسيح من الأموات لما قام فتح السماء ولما قام غلب الموت فاللي هيتولد من خلاله هيبقى تبعه هيغلب الموت وهيدخل على السماء لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل السماء دي ورث الله لأولاده إنما ده ورث ما يروحش ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل عمره ما هيضيع ولا يخسر محفوظ في السماوات لأجلكم ميراث محفوظ تحوش أنتم الذين بقوة الله محروسون حاجة عز أوي هو محفوظ وإحنا محروسين بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير أنت بس عيش حياتك بإيمان بعد الولادة الجديدة اللي خدتها في المعمودية والإيمان العامل بالمحبة اللي يخليك شبه المسيح ده يخليك إيه مستعد لليوم الأخير طيب اقفل على كده بقى بطرس وبلاش بقى يعني هنحتاج إيه تاني؟ كده انت حكيت كل القصة من أولها لآخرها وقلت لنا السما سكتها ازاي وكتر خيرك على كده يقول الذي به تبتهجون أيوة طبعا مبسوطين انت عاوزنا ما نبقاش مبسوطين المسيح فدانا وراح يفتح السما وولدنا ثانية وعايشين بإيمان وعينينا على الملكوت يقول بس دي بس بقى ما كنا حلوين لا فيها بس الذي به تبتهجون انتم مبسوطين بالنعمة اللي خدتوها أيوة طبعا مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون الله ما احنا بنبتهج ليه يعني ربنا غاوي طب احنا مبسوطين بالعطية ليه يجب أن تحزنون يعني يسيرا على خفيف كده خفيف دي ممكن تبقى يعني بس هو بالنسبة له خفيف إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة طب ليه ما السكة ماشية حلو ونبتهج بالنعمة اللي خدناها والملكوت اللي بيتحضر لا يقول إن كان يجب لازم تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة ليه؟ لكي تكون تزكية إيمانكم الله أنت تعرف بولس ده بولس لسه قايل الحكاية دي إن الضيقة تجيب صبر والصبر تزكية هل هي نفس الفكرة؟ الروح القدس هو اللي بيتكلم على فمهم هو اللي فاهم في الملكوت بتتحسب ازاي الحكايه الضيقات تزكيات أكاليل كل الضيقات في حياة اللي ماسكين في ربنا دول أكاليل مش حاجات وحش حاجات حلوة فبيقول لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح يعني ربنا عاوزك تدخل السماء بس كمان عاوز ايه يقف في السماء يقول شايفين فلان شايفين فلان عمل ايه عشان يوصل شايفينه شال صليبه ازاي للمدح المسيح يمدحك ويكرمك ويمجدك طب ما دي لسه عاوزة لها شوية تجارب فأتاري التجارب مش عشان تضيع ولا تيأس ولا تكتئب ده التجارب دي عشان توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح يبقى بولس شايف الحكاية زي الذهب يقول الذهب لازم يدخل في النار والنار هتنقي الذهب فانت زي الذهب عند ربنا يدخلك في النار عشان تبقى اغلى ويبقى المكانه في السماء احلى فاهلا وسهلا بالضيقات أه هختم بالقصه المشهوره اللي انا بحب اقولها وانا عارف ان بعضكم يعني زهق من التكرار انما هي بتلخص موقفنا او موقف ربنا من الضيقات متى 14 عدد 22 بصوا اللي حاصل في الاصحاح ده قبلها على طول كانت معجزه الخمس خبزات وطبعا دي معجزه خلت التلاميذ طايرين من الفرح لانه بايديهم اشبعوا الاف مؤلفه وكبروا قوي في نظر الناس وشايلين كل واحد أفة من الذكريات والكسر معجزة بتتحرك ورا ظهرهم كده ومع الأفراح والنعمة والبهجة والعز بتاع عشرة ربنا يسوع والشغل معاه تيجي حاجة مش محسوبة خالص نقراها بقى وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة وفي الهديع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر فلما أبصروا التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخاف فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعالى فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذا ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجيني ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله حكاية المية وبطرس عارفينها أول كلمة تخض ألزم يسوع تلاميذه يبقى أول معنى هنا أن التجربة لازم خلي بالكم هو مش عاوزين هم عاوزين يقعدوا معاه على الجبل خلينا معاك على الجبل الليلة دي جميلة بقى بعد يوم طويل ووزعنا بإيدينا مشي الناس ونقعد نحكي للصبح قال لهم لا اسبقوني طب خليك معانا ما انت طول عمرك بتركب معانا المركب لا اسبقوني يا رب يسوع طب طب بس نقعد نحكي شويه انا احكي لك عمو فلان وهو بياكل اسبقوني الزمهم الزمهم وهو في باله ايه اول ما يوصلوا في نص البحر هيقلب الدنيا عليهم ايه يا رب اللي بتعمله ده توضب مؤامره في ولادك ده اللي بنحسه ساعات نحس كده تجاه ربنا ربنا بيخطط عشان يغرقنا فتبقى لان كلهم حسوا الاحساس ده ما جاتش الزمهم يركبوا السفينه ولا مره غير في دي عشان يغرقوا هو فهموها كده في الاول الزمهم الاربع اناجيل قالوا التعبير ده الزمهم يعني واضح ان كان في فصال في الموضوع لازم لازم اركبوا امشوا دلوقتي اسبقوني سيبوني ألزمهم يعني التجربة لازم الضيقة لازم لازم مع ان ربنا يسوع بيتقطع من جوه بس شايف لها لزوم فيعمل ايه هو قاعد بقى ما يقدرش ينام طبعا ما يقدرش ينام يفضل على الجبل يصلي ويقول للبحر اشتغل بقى يلا هيك الريح تهيج والبحر يهيج ويبتدوا يصرخوا ويجدفوا وربنا بيصلي انت بتصلي تصلي تقول ايه انت لو قلت اسكت هيسكت مش محتاجة صلاة يا رب لا معلش هبصلي عشان يتسندوا يتسندوا طب ما تخلص التجربة وخلاص بلاش يتسندوا قال لا في كل ضيقهم تضايق طب ما بلاش تضايقهم وتتضايق مش كده بدل ما تضايق نفسك ما تضايقهمش لا هضايقهم واتضايق معاهم بس اصل لازم فاهمينها ولا مش فاهمين ما هو اصل الايه دي تغيظ ايه في كل ضيقهم تضايق بعد الشر عليك يا رب تضايق روحك ليه ما تضايقش نفسك تتضايق انت ربنا له كل المجد تتضايق مفيش حاجه تضايقك ابدا بدل انت قلبك معانا قوي كده ما تضايقناش عشان ما تتضايقش انما الزمهم ده لازم حتى لو ربنا هيتضايق يبقى ربنا يلزمنا بالضيقه وبعدين يفضل حاسس بينا في الضيقه ده اللي احنا مش دريانين بيه بقى ان هو على الجبل بيصلي في كل الضيقات وما يقدرش ينام ابدا الليله دي بالذات ما يقدرش ينام يجي هزيع اول وهزيع تاني وهزيع تالت وهزيع رابع لما يتقطع النفس فيقول السفينه كانت معذبه من الامواج لان الريح كانت مضاده مضاده ايوه ربنا عمل كده خلى الريح ضدهم تحس ان الدنيا كلها ضدك وربنا على الجبل برضه هو اللي عاومل كده وقصد كده وانت بقى بتغل من جواك بقى بعد ما وزع للالافات ويفتكروني بقى احل كل المشاكل اموت الموته دي واغرق الغرقه دي بقى اشتغل مع ربنا بايدي ووزع على البركه بايدي ويبقى ده نهايتي في الاخر آه انما يسوع على الجبل منفردا يصلي وبعدين في الهزيع الرابع حوالي أربعة الصبح مضى يسوع إليهم ماشيا على البحر زي ما تقولوا بقى إيه ما, ما قدرش يستحمل ولاده بيتعذبوا هروح بقى وخلاص طيب راح يتمشى على البحر جه لغاية عندهم فلما أبصروا التلاميذ اضطربوا طبعا اضطربوا ليه؟ ما هو ايه معناته يشوفوا المسيح ماشي على البحر وهم بيغرقوا يعني لو شافوه بعد ما البحر هدي تمشي منطقية يبقى أول ما شافوه البحر هدي إنما لأ هم شايفينه بس البحر زي ما هو بيغرقوا برضه والريح زي ما هي طب معناته إيه؟ ساعات واحد يتعثر كده في المفهوم يعني ربنا بيحبني لسه والدنيا بتعمل فيا كده مش فاهم حاجة إزاي الريح تبقى مضادة وأبقى أنا بغرق وهو بيتمشى طب ليه ليه استنى ليه دي ملهاش حل وبعدين اضطرب وقالوا انه خيال مش راضيين يصدقوا لانه المنطقي انه لما يظهر البحر يهدى وصرخوا فربنا يسوع اتكلم بس ايه في الهزيع الرابع طبعا الناس فاكره انه على الهزيع الرابع خلاص بقى كفايه كده يا رب جبنا اخرنا لا كل اللي قالوا ايه تشجعوا انا هو لا تخاف في انجيل مرقس قال كلمه تموت بقى قال واراد ان يتجاوزهم يعني فاهمين يعني بعد ما يظهر ويقرب ويشاور ويقول تشجعوا bye bye ازاي باي ازاي دلوقتي ما ينفعش يا رب طب احنا لسه بنغرق اراد ان يتجاوزهم كل المشاعر دي بتعدي على اي واحد مجرب يحس ان ربنا قرب قرب قرب وبعدين سلام سلام ازاي طب ما انا لسه بغرق برضه ويقول تشجعوا تشجعوا طب منين وهتشجع ازاي وانا لسه بغرق طب ما انتوا مش شايفيني تشجعوا انا هو ايوه انت هو بتاع امبارح بتاع الخمس خبزات بتاع حل كل المشاكل طب دي ليه مش راضيه تخلص يقول طب ما تشجعوا انا هو احنا عاوزين انها تخلص انا هو تفضل تقول له انا عاوزها تخلص وهو يقول لك ايه انا هو لا تخاف طب انا عاوزها تخلص انا هو لا تخاف وانا مش راضي اقبل طبعا احنا كبشر عاوزين مشكلة تتحل مش مهم دلوقتي انا هو فبطرس بقى باندفاعه الحلو مش طايق التجربة قال له خدني بقى انا اجي لك انا بقى مش عاوز تيجي انا هاجي انما الوضع ما ينفعش يستمر كده يا تيجي تحل المشكلة يا انا اجي لك قال له طب ما تيجي تيجي فين قال له تعالى طبعا هو بقى مخه راح منه بعد سبع ساعات بي- بيغرق مش دريان مش دريان ويوم طويل قوي قبلها الخمس خبزات ده فابتدى وهو متوه كده يحط رجليه في البحر ويمشي بقى يمشي على الميه والمسيح بيقول له تعال مدد له ايديك تعال مفيش مشاكل تعال مع انه كانوا عمالين يصرخوا خلي البحر يهدى ما كانش راضي انما اول ما قال له اجي قال له تعالى يعني في طلبات تنفع مع ربنا بعدين بطرس بص حواليه ايه اللي انا فيه ده ايه اللي انا بعمله ده اول ما بص حواليه ابتدى يغرق قام مسكه من ايده وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت هو صرخ وقال يا رب نجيني اول ما ابتدى يغرق فربنا يسوع مد ايده ومسكه ودخله المركب ودخل معاه المركب وما قالش حاجة هو أول ما دخل المركب بحر رجع هادي جدا ايه اللي ربنا عاوز يقوله بقى ربنا ما يهموش المشاكل تخلص انا يهمني كانسان ضعيف يهمني الضيقه تخلص انما ربنا يسوع عاوزنا الضيقات تبقى صغيره في نظرنا عاوز يقول لنا انا هو لا تخاف عاوز يقول لنا تعالوا نتمشى على الموج العالي يعني سهل تمشوا معايا على الارض بس انا عاوز اديكوا خبرة تاني تعالوا نتمشى سوا والبحر هايج دي لعبة حلوة قوي اه دي دقوها بقى اللي داخلين في ضيقات شديدة قوي مش راضية تخلص ويقولوا له خلصها يقول لا طب امال عاوز ايه يقول لهم تعالوا اطلعوا من المركب وامشوا معايا اطلع من المركب خالص مش انت خايف المركب تغرق اطلع منها تعالى معايا تعالى نتمشى على التجربة خلي الضيقة تضرب تخبط ت- انما انت ماشي معايا فوق وتطلع الموجة بيك فوق وانت فوق وتنزل بيك الموجة تحت بس انت برضو فوق فاهمين تصوروا معايا المنظر اكيد منظر جميل قوي بطرس يطلع طبعا التلاميذ في السفينة اكيد شايفينه هيغرق مش راضي يغطس راسه فوق على طول مع ان الموجة بتطلع والموجة بتنزل انما هو لسه راسه فوق طول ما عينيه على عينين المسيح اول ما بص للموجة ابتدى يغرق على طول وصرخ قال يا رب نجيني ربنا في الضيقات يلزمنا بالضيقات يفرض علينا الضيقات اتنين يتضايق معانا يحس بينا تلاتة يشفع فينا أربعة يجي لغاية عندنا خمسة يشجعنا يشجعنا ستة يقول تعالوا تعالوا دي بقى الترقية تعالوا نتمشى على البحر تعالوا نطلع للسلمة اللي فوق العادي بقى تعالوا ما نبقاش بشر عاديين تعالوا ما نبقاش من هذا العالم اللي بيترعب من الموج والريح نمرة مش عارف كام يمسك ايدينا في اللحظة بقى لحظة النهاية لا يمسك ايدينا ويمنع البحر يمسك ايدك ستة يدخل وتبر يدخل المركب سبعة تخلص المشكلة كل ده بيحصل في كل الضيقات احنا هنفضل كبشر ضعفاء كل اللي نتمناه ان الضيقة تخلص وهيفضل ربنا كإله قوي كل اللي يتمناه في الضيقة ان احنا ننتصر تفرق كتير قوي بين رغبة ربنا ورغبتي أنا كإنسان ضعيف أي أزمة عاوزها تخلص أما إلهنا القوي عاوز في كل إز- أزمة ولاده فوق فوق البحر ده كلام فاضي ما كلفوش حتى يشخط فيه في مرات كان بيشخط فيه انتوا عارفين في مرة قال له اخرس بالظبط كده ابكم ابكم دي يعني اخرس بحر سكت على طول في مرة تاني هنا حتى ما قالش أصل البحر فاهم انه هي المأمورية خلصت خلاص بدل بطرس اتمشى خلاص هو البطر البحر هايج لغاية عاوز بطرس يتمشى الأوامر كده تفضل طالع نازل وهايج ومتعفرت لغاية ما بطرس يتمشى عليك أول ما يتمشى عليك تهدى فهو متظبط على كده البحر فمستني بطرس يعدي برجليه عليه بس خلاص تخلص كل حاجة إذا كانت التجارب هتخلينا نتمشى فوق البحر العالي طب مفيش مشكلة بقى حتى لو جت مفيش مشكلة وساعتها نسجد لله معاه بطرس ونقول ايه انت بالحقيقة ابن الله كأن التجربة تخليك ترى ما لم تكن ترى كل ايماننا ضعيف انما بعد التجربة ايمانك بيبقى اقوى بطرس هيفضل طول حياته مش ناسي اليوم ده مش مش, مش ناسي الازمة لا الازمة اتنست ياما بحر هاج انما مش ناسي ان وسط البحر الهايج كان بيتمشى فوق الموج بعد ما عقله راح منه خلي بالكم بعد ما ما بقاش مركز بعد ما العقل قال شطبت وبعد ما الايدين وقعت خلاص مش قادرة تجدف وبعد ما كل الحيل البشرية انهارت نفاجأ ان ربنا بيرفعك قوي وبيفرجك على خبرة عمرك ما هتشوفها تاني لإلهنا كل مجد وكرم الأبد